بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نختم بموضوع عاوز افرح او شهوة الفرح احنا قلنا موضوعنا الشهوات الروحية وبعيد وزيد عشان نعيش بالفكرة دي طول الصيام ان احنا عاوزين نعمل شفت من شهواتنا الجسدية ان كانت اكل وشرب او كرامة وفلوس الى شهوات روحية ان الواحد يشتاق يقعد مع ربنا يشتاق للانجيل يشتاق للتناول يشتاق للخدمة من اكتر الشهوات اللي بتلح على كل الناس شهوة الفرح المسيحي عاوز يفرح وغير المسيحي عاوز يفرح غير المسيحي بيحط فرحه في الانجازات في الاكل في الفسحة في الفلوس في الشرب في الخطية وبيعتبر ان ده مصدر الفرح وبيكتشف انه مش مفرح قوي بس ما عندوش بديل ما يعرفش غير كده فبيفضل عايش بيدور على الفرح والفرح يجري منه يدور عليه يجري منه لغاية ما يخلص العمر وما فرحش ويدخل من حزن العالم إلى كآبة الجحيم لأنه فقد سر الفرح معرفش يلاقي الفرح احنا عندنا مصدر تاني للفرح عندنا شهوة الفرح متجهة اتجاه مختلف عارفين كويس ان الدنيا بكل افرحها ما بتفرحش عارفينها ودقناها وجربناها والمفروض اقتنعنا ودقنا فرح اخر فرح تعزية الصلاة فرح الخدمة فرح التسامح فرح التوبة والغفران دقناه وعارفين ان كل ما نمشي في السكة دي فرحنا يزيد وبالتالي شهوتنا للفرح تزيد عاوز اخد نص كده صغير من مزمور 37 اختم بيه المؤتمر لعله يفضل في ذهننا طول فترة الصيام يبدأ بكلمة جميلة بتقول ايه تلذذ بالرب كلمة فرح دايما معاها كلمة لذة ما هو اي حاجة لذيذة بتفرح انما احنا بقى عاوزين نوصل الى المفهوم ده يبقى ده شعار الحياة تلذذ بالرب انجوي ربنا delight yourself in the Lord يعني ركز في ربنا تفرح تلاقيه لذيذ ولذة ربنا ما تروحش زي لذة الدنيا ما تأذيش ما تتعبش ما توجعش ما تخدعش تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك هقرا النص وبعدين نحلله سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري يخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيرة انتظر الرب واصبر له ولا تغير من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري مكايد كف عن الغضب واترك السخط ولا تغير لفعل الشر لأن عامل الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض بداية الكلام تلذذ بالرب سر الفرح في, في الكلمتين دول احنا احبائي عندنا فرصة نتمتع بربنا صبح ظهر ليل بس احنا مشغولين عنه ملهيين عنه لسه متبرمجين برمجة الدنيا ان انا ممكن اتلذذ بالتلفزيون بالاخبار بالحكاوي بالقهاوي اوكي وارجع تاني حاسس اني فاضي وربنا قاعد جنبي لو حكيت معاه هلاقي الحكايه لذيذه بس انا اللي مش مش متعود او مستكتر او مستغرب او مش عاوز اركز تلذذ بالرب يعطيك سؤل قلبك اولا تلذذ بالحديث اليه ايه رأيك تجرب انك تحط كل صغيرة وكبيرة وتحكي مع ربنا ارغي مع ربنا وبطل رغي مع الناس دخل ربنا في كل حاجة مع كل مريض مع كل عيل من عيالك في كل مشوار تعمله في صحتك في دماغك في خطاياك ربنا الوحيد اللي ما بيزهقش من الحكاوي ما بيزهقش مهما قلت له في اي موضوع ما يزهقش الناس بتزهق وانت نفسك تحكي مع الناس وتقول يا ريتني ما حكيت الوحيد اللي تحكي معاه عمرك ما تقول يا ريتني ربنا فتلذذ بالحديث معاه بص يقول ايه في رؤية ثلاثة المسيح بيقول أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد وفتح الباب أدخل إليه وإيه وأتعشى معه هي إيه قعدة العشاء بتاعت بالليل دي حكاوي فربنا عاوز يدخل عشان يقعد معاك تحكي صدقوني كل اللي بيشكل الناس بيرتاحوا جزء صغير وغالبا الراحة بتتبخر بسرعة وساعات ما يرتاحوش بالعكس تيجي تشكي تلاقي اللي قدامك يعني ما احترمش الشكو او ما قدرهاش او ما حسش بيك فتطلع من القعدة متضايق اكتر لا يمكن تشكي ربنا همك الا وهتدوق حتة لذيذة شوية راحة على الاقل مرة في مرة هتلاقي سعادة وسلام غريب حتى والمشكلة لسه موجودة تلذذ بالرب اللي بيقول الكلام ده واحد داقه ما بيقولهاش كوصفة نظري داود كان عايش كده داود قضى حياته على فكرة أغلبها ألام سبعين سنة الراجل عاشهم على الأرض تقريبا حياته كلها وجع قعد فترة في بيت أبوه آخر واحد مهمل بيعتبروه زي البهايم لما جه عم يسا صمويل يزور أو صمويل يزور يسا فحط السبع عيال وساب الثامن مع الغنم اللي هو داود فواضح انه ما كانش شبعان في بيت ابوه بس كان متلذذ بربنا مع الغنم وهو عيل صغير اول ما اتمسح ملك ابتدت الاوجاع قعد له بتاع 15 سنه هربان في الجبال من شاور اول ما قعد ملك بقت المشاكل ما بتخلصش قصاده شاف مشاكل في بيته مع اولاده حياته مليانه مرار ومع كده الوصفه اللي بيقولها لك ايه تلذذ بالرب الحاجة اللي ممتعة الوحيدة اللي في حياة داود المزمور الصلاة الحكاوي الخلوة اللي بيعرف يعملها بالرغم انه كان ملك وكان مشغول جدا وبعدين بيدينا خبرته يقول ايه يعطيك سؤل قلبك يعني ايه نفسك في ايه نفسك عيالك يمشوا كويس طب اقول لك انجوي ربنا تلذذ بربنا عيالك هيمشوا كويس من غير ما تزن على عيالك هيتظبطوا لوحدهم نفسك ايه مشكلة تتحل وهي معقدة اقول لك ادي وقتك للصلاة والانجيل وانسى الدنيا المشكلة هتتحل تلذذ بالرب يعطيك سؤل قلبك ده امر سهل ووعد رائع امر سهل لانه مش بيقول لك هنا اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة عشرة ده بيقول لك اتلذذ مش بيقول لك حاجة تقيلة على قلبك بيقول لك استمتع وفي المقابل الوعد ايه يديك كل اللي ممكن تحلم بيه سوق لقلبك يعني كل اللي عدى على قلبك كده حتى كحلم بعيد هيبقى تحت رجليك احنا بنختار الطريق الصعب ان احنا نقاوح في سؤل القلب ونفرك على اللي نفسنا فيه ونتحدى الدنيا ونخبط ونرزع عشان نوصل وفي طريق سهل جدا اسمه ايه تلذذ بالرب اقعد واشبع بربنا هتلاقي اللي كان نفسك فيه بيجي لغاية عندك من غير ما تعمل أي مجهود تلذذ بالاستماع إليه على فكرة ربنا بيتكلم وبيتكلم مش قليل وبيتكلم جوه قلبك وبره قلبك بيتكلم في ودانك بيتكلم في عقلك بيتكلم قدام عينيك ربنا بيتكلم كتير قوي بس مش لاقي اللي يسمعه ولو سمعته هتحس بسعادة لو وصلتك رسالة أنا بحبك أنا معاك أنا مسؤول عنك أنا بحضر لك السماء اللي فات مات طول النهار ربنا بيقول رسائل من النوع ده بس احنا ما بنسمعش ليه أنا بسمع صوت دماغي اللي عمالة تتخانق أنا بسمع صوت الناس اللي عاملين دوش أنا بسمع صوت الميديا اللي ما بتسكتش طب يا حبيبي ما انت عشان كده مش مستمتع افتح ودانك وافتح عينيك لأن العينين بتستقبل رسائل تلذذ بالاستماع إليه تلذذ بالالتصاق به الحضن الإلهي أجمل موقف فيه هو الإفخارستية هو التناول أنت لما تلزق في ربنا دي لحظة أمان ملهاش بديل لأن المسيح صاحب الكون ده كله ضابط الكل اللي في إيده الدنيا كلها أنت بتاكله أكل أنت بتلتصق بيه بتثبت فيه ويثبت فيك ودي حاجة قليلة دي تلذذ تلذذ بربنا بالشغل معاه الخدمة لذيذة فعلا وأي حد بيخدم من قلبه يقدر يقول معايا بمنتهى الثقة الخدمة لذيذة وألذ حاجة في الدنيا ليه؟ أنك بتشتغل معاها في حاجة أحلى من كده ده لو بتشتغل مع رئيس البلد مش ممتع زي ما تشتغل مع ربنا نفسه قديس بولس يقول نحن عاملان مع الله نشتغل ايدينا بايديه صحيح اي يعني كلام يعني على قدنا بس هو راضي ان احنا نشتغل معاه هو ده مش حاجه لذيذه دي يا بطرس انت كنت مبسوط في صيد السمك ولا مبسوط في صيد الناس يقول لك لا صيد الناس متعب بس مبسوط ليه اصلي بصيد مع المسيح انا في صيد السمك ركب معايا المركب مره ونزل في صيد الناس ركب المركب منزلش طول ما انا بصطاد ناس شغال معايا على طول قاعد كتفه في كتفي انما في صيد الناس انا بسيبه على الشاطئ وبقعد اعد السمك واعد صوابعي من الزعل يبقى تمتع بالخدمة لأن الخدمة شغل ملاصق لله يعطيك سؤل قلبك لما ربنا يستجيب ما تبطلش تشكر ليه؟ لأن الشكر كمان لذيذ فاستمتع بالاستجابة استمتع بكل ساعة بتعدي في حياتك وقول أشكرك يا رب إنها عدت عدت على خير احنا يا جماعة دايما باصين للي ما حصلش مش لاحقين نعيش اللحظة دايما بنجري وبننهك طب يا حبيبي ما اللحظة دي عدت انت اللحظة اللي قبلها كانت عينك على اللحظة دي جت ومشيت كويس طب ليه ليه ما, ما هياش لذيذة لانك عايز دايما في المستقبل اغلب البشر عايشين في المستقبل وعشان كده مش عايشين لانه عايش قصة لسه ما حصلتش بينما هي لو عشت اللحظة واستمتعت بيها بكلمة اشكرك يا رب هتلاقي الدنيا لذيذة قوي لانك حطيت ربنا في الموضوع طبعا في فئة من الناس مش عايشة المستقبل عايشة الماضي ودول برضو أكثر كآبة الوحيد اللي عايشها لذيذة عيشة لذيذة هو اللي عايش لحظة بلحظة ايده بايد ربنا اشكرك يا رب في كل لحظة انت عايش كسبان على طول الخط لو عشت القاعدة دي كسبان كل حاجة كسبان انك مع ربنا وكسبان انك عمال تحوش في السماء رصيد وكنز وكسبان انه كلام ربنا بيغنيك وكسبان ان همك بترميه عليه وكسبان حب الناس انت الحقيقة عايش عيشة ملوكي لمجرد انك مشيت بالقاعدة بتاعة تلذذ بالرب يعطيك سؤل قلبك سؤل قلبك ساعات ما يكونش ناضج على فكرة وانت بتستمتع بربنا في الاول هيبقى سؤل قلبك ايه الصحة والعيال والعمر والستر وربنا ياخدك على عقلك وبعد شويتين لما تتلذذ بيه تقول له لا ده انا كنت مغفل لا الكلام ده مش هطلبه تاني انا مش هطلب اقل من السماء وانا وعيالي وكل اللي بحبهم ونتلم عندك في السماء حتى سؤل قلبك هينضج سؤل قلبك في الاول زي ما الناس كلها عاوزة اللي هي عاوزة اللي تحت عينيها بس لكن مع التلذذ بالله يحصل نضوج حتى في سؤل القلب الآية اللي بعدها لا تقل جمالا عنها تقول إيه سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري يعني إيه إحنا موضوعنا شهوة الفرح عاوز أعيش فرحان تحت إيدك مش محتاجة خالص تغير ظروفك حتى لو في سجن صدقني تقدر تعيش فرحان حتى لو مريض لأن ربنا هو سر الفرح وربنا مش بعيد عن حد سلم للرب طريقك يعني إيه من ايد لايد في حركه كده عاوزين نتعلم نعملها ازاي تاخد ال ال ال الشغله اللي في دماغك دي الهم ده الموضوع اللي واكل عقلك وتطلعه كده وتحطه في ايد ربنا وتلاقي مخك راق هي دي سلم سلم الشغل الشيله عشان تروح فرحان ومرتاح تدخل الكنيسه تدلق وتطلع فرحان تدخل للإنجيل تدلق تطلع فرحان تمسك الإجبية تدلق تطلع مبسوط هي الحكاية بتمشي كده سلمها لربنا لازم تتأكد دايما ان ايدك فاضية يعني ايه ليه تشيل ومعاك واحد كبير يشيل ليه تشيل تصور ان انت مأجر شيال ومصر تشيل شنطة 30 كيلو يقولوا عليك ايه طب جبته ليه يا عم عامل زي جحا فاكرين جحا والحمار بتاعه اللي في الاخر كان هو اللي شايل طب انت عامل كده ليه هو انت مش مأجره هو ربنا يحب يشيله وماشي جنبك طب ما تشيله تشيله وتشيل تقسم الشيلة ليه هو يشيلها كلها اللي ايده فاضية معناها ببساطة انه لا يحمل اي هم وده موضوع الانجيل النهاردة لا تهتموا ما تعولش هم حاجة لانه هو اللي شايل شايلك بكل الهموم اللي عليك لانه بيحبك بجد قديس بولس مرة يقول إيه لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا لكني لست أخجل لأني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم الوديعة حاجة غالية عليك الوديعة دي في إيده هو وديعة عمرك وبيتك وصحتك وولادك وكل حاجة هو يحفظ الوديعة تمام اتكل عليه وهو يجري يعني ايه هو يخلص لك المشاوير يخلص لك الامور كلها بس اتكل احنا ازمتنا بصوا النص كله بيدور اعمل وشوف ربنا هيعمل ايه تلذذ يعطيك سؤل قلبك اتكل هو يخلص ويخلي الحكاية تمشي فل بدون تعقيدات وتسهيلات غريبة اتكلم قليل وفتح عينك قد كده بص شوف ربنا هيعمل ايه بس اتعلم الطريقة ازاي ترمي عليه وبعد كده انتظر توقع طبعا الاستجابة لان ربنا ده ما بي مش شخص يعني يقول كلامه خلاص لا لا بيوعد ولا يمكن يخلف ابدا لما تلاقي حاجة واقفة مش راضية تمشي قول المشكلة عندي انا في برنامج التسليم انا اللي مش عارف اسلم انا اللي مش عارف احطها في ايده هي عطلانة مش لان ربنا مش قادر لا لا هي عطلانة لاني انا اللي مش عارف ارمي عليه كفاية فالعجز عندي انا لاني مش بتلذذ مش بتكل مش بسلم بصوا كل الكلمات جميلة تلذذ سلم اتكل كل حاجة هتمشي لوحدها يخرج مثل النور برك دي الوعود بقى مش بس يعطيك سؤل قلبك مش بس يجري او يجري يعني كل حاجة هتمشي كويس لا ده انت نفسك هتنور لمجرد انك قاعد مستمتع بربنا هيطلع منك نور هيطلع من جوه البر تلاقي مخك نور وقلبك نور ودنيتك كلها منورة والدنيا ماشية جميلة قوي اذا النور مش بيطلع بالانجازات النور بيطلع بدرجة الاتكال مش بكتر الخدمات يبان تقوى الشخص بدرجة اتكاله على ربنا بيبان نوره يعني أمنا العذراء أكتر واحدة في التاريخ عرفت تعمل الكلمات دي أمنا العذراء خجولة جدا وبسيطة جدا لكن هي متلذذة بربنا هي عايشة داخلها في الفن القبطي يرسموا عين العذراء بتبص جواها ودي أصعب ما في الفن القبطي إزاي ترسم العين بصة جواها يحاولوا يعملوها بالطريقة دي فطبعا تحس ان عينيها ساعات مش مركزة لانها بصة جواها مش بصة براها هي عايشة في ملكوتها الداخلي يقولها المجوس تحت رجليها ملوك بيسجدوا لابنها ما تحكيش ليه جوه هي حياتها جواها مش براها بتفكر في اللي بيحصل وتسبح ومع ربنا متلذذة متكلة مسلمة تبقى, تبقى منور وشك هيضيء يقول لك يخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة يعني لو ليك حق يطلع زي الشمس يطلع زي الظهر فانت مش محتاج تجري حتى على حقك حقك يجي لك لغاية عندك بس لو عرفت تسلم وتتلذذ اللي بيخلينا يا أحبائي مش عارفين نعمل الكلمتين السهلين دول شكلهم سهل تلذذ اتكل سلم عارفين ليه مش عارفين نعملهم عشان الكبرياء عشان أنا بتكل على نفسي وأنا بنبسط بنفسي وأنا مسؤول عن نفسي وعن عيالي وأنا مشغول بروحي فمش عارف مش عارف لا تلذذ ولا اتكل ولا سلم التواضع بقى يخلي الأمور دي تطلع منك بتلقائية طول ما أنت متواضع هتلاقي الدنيا لذيذة وسهلة أختم وأقول انتظر الرب واصبر له إذا كنت عايش مركز في إنجيل وصلاة وتناول وخدمة أنا قلت أربع كلمات عايش بتتلذذ بالصلاة وتتلذذ بالإنجيل وتتلذذ بالكنيسة وتتلذذ بالخدمة هيحصل ايه هتبقى دايما في وضع انتظار انتظار بقى التعزيات انتظار الاستجابات انتظار التغييرات انتظر الرب واصبر له لا تغيير من الذي ينجح في طريقه اللي يعطلك انك تبص بعينك كده بدل ما تبص على ربنا تبص على واحد راكب عربية اكبر من عربيتك ليه بقى الحركات دي بقى انت فاكره سعيد انت فاكره فرحان ليه تضحك على نفسك ليه تبص حواليك ليه ما فضلتش عينيك على ربنا لا تغيير ما تغيرش من حد لان ده بيوقف البرنامج خالص بتاع التلذذ وبتاع الاتكال لو ربنا اتأخر عليك ما تنزعجش تأكد انها مصلحة ولو ربنا اتأخر عليك ما تشكش لان هو سامع كويس قوي سامع كويس قوي اللي انت بتقوله سامع حتى الانين سامع التنهد سامع الكلمة اللي ما طلعتش من لسانك بس هو عارف الوقت وعارف الشكل اللي بيستجيب بيه وعارف يقول لك ما تفرح بيا وفي الاخر هفرحك باللي نفسك فيه بس انا عاوزك في السكة تفرح بيا انا انت ليه عاوز تفرح بحاجة توصل لها طب ما انا معاك افرح بيا انا وبعد كده كل اللي نفسك فيه افرحك بيه في الوقت اللي انت ما تعرفوش لو ربنا اتأخر احذر من التذمر التذمر معناه انا مش عاوزك انت يا رب انا عاوز اللي طالبه منك معناها كده كل واحد بيتذمر معناه بيقول له انا زهقت منك انا مش عاوزك ما تسمع لي وتجيب لي اللي انا عاوزه وخلصني زي الابن الضال مع ابوه هات الفلوس بتاعتك وخليك انت في حالك وقت الانتظار انت ايضا في حالة تلذذ يعني وانت مستني ربنا ما تقطعش التلذذ okay بولس كان في السجن مش عارف هيطلع ولا لا بس هو enjoying السجن هو قاعد يصلي كنت من اسبوعين في روما وشفت المكان اللي كان مسجون فيه بولس مكان الحقيقة صعب قوي يعني أوضة واضح انها كانت يعني ملهاش غير شباك يتيم كده وسجن زي الافلام كده حاجة كئيبة يعني ازاي الراجل ده كتب افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا ازاي الراجل في السجن ده كان بيسجد عشان العالم كله يعرف المسيح ازاي طلع الرسائل العميقة دي من المكان الكئيب ده لان هو ما كانش مستني يطلع امتى كانش فارق معاه يطلع او ما يطلعش حتى هو كان المسيح جوه السجن معاه هو مستمتع حتى بالسجن بتاعه يا بخته احنا بنستنى المشاكل تخلص عشان نستمتع فعمرنا ما بنستمتع انتظر الرب وانت منتظره خليك برضه متكل وانت منتظر خلي دايما عندك رجاء لا تفقد رجائك ابدا وانت منتظر ربنا لا تغير ولا تغضب يقول كف عن الغضب واترك السخط اللي يقطع الكهرباء بقى الروحيه اللي يفصل خالص نفسك عن ربنا انك تدخل في حالة من الاتنين دول يا غضب يا غيرة مر احذر من دول وانت عايش مستمتع بربنا اياك والغضب واياك والغيرة اول ما هتقارن نفسك بالناس هتقع في حتة بايخة قوي انت اغلى من كل الناس انت لا تقارن باحد انت عند ربنا مالكش مثيل ومالكش بديل لانه اب احلى من اي اب فمفيش حاجه اسمها اشمعنى اشمعنى دي مش بتاعتك دي بتاعت الخدامين بتاعت العبيد مش بتاعت البنين لا تغيير ولا تغضب مش معنى الدنيا ما مشيتش زي ما انت عاوزها تمشي تتشنج وتقفش هي ماشيه زي ما هو عاوزها تمشي وكله في الاخر ليك الغيره والغضب اعداء الفرح اذا كان عندك شهوه فرح احذر من دول الغيرة ضد التلذذ اللي بيتلذذ بربنا ما عندوش أدنى أزمة إن الناس تسبقه والناس تبقى شكلها أحلى منه ما عندوش أزمة هو عايش في ملك تاني مستمتع بوجود ربنا الغيرة والغضب بنات الشهوات الجسدية دول سيبهم للناس اللي حياتها فلوس وحياتها كرامة وحياتها جسد فدول مع طبيعي يعيشوا غضب وغيرة طول الوقت لكن انت مش حياتك في دول انت حياتك مع ربنا يبقى اختم كلامي واقول روشتة اليوم السعيد او روشتة الفرح اربع كلمات بصوا لهم كويس ثلاثة امر واثنين نهي بصوا عشان هتحفظوا تلذذ سلم بين قوسين اتكل عشان اللي يحط دي او دي اصبر او بين قوسين انتظر وحاجتين ايه لا تغير ولا تغضب ها بصوا لها كويس عشان مش عاوزين ننساها اول ما تلاقي نفسك مش مبسوط ما تقولش ان في مشكلة بره هي السبب لا لا لا لا المشكلة جوه العطل جوه مش بره ما تقولش المرض السبب ولا الناس السبب ولا البيت السبب لا انت مش عارف تتلذذ او مش عارف تتكل او مش عارف تنتظر او وقعت في حالة غيرة او حالة غضب يطيروا الفرح الروشتة دي مش صعبة بس عاوزة تركيز تخلي الواحد مستمتع بحياته ويدخل من فرح الله على الأرض إلى فرح أبدي في السماء لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين